السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله ربي وإلهي وسيدي ومولاي الحمد لله رب الإله الطيب الحميد الودود الغفور الرحيم الحمد لله على كل نعمة من بها علينا في ليل أو نهار في سر أو علن كبيرة أو كبيرة أو صغيرة. الحمد لله حمد الحامدين وشكر الشاكرين. الحمد لله عدد ما ذكر الذاكرين. الحمد لله الحمد السرمد الذي لا يفنيه الأبد ولا يحصيه العدد. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فجت متأخر شوية قال كتير كل عام وأنتم بخير أدام الله عليكم مواسم الطاعات واستخدمنا وإياكم في عبادته فأقامنا على طاعته فاستخدمنا في الصيام والقيام والقرآن والذكر والدعاء وجعلنا من أهل الطاعات والقربات وجعل ما بقي من أعمالنا زادا إلى خير المسير إليه سبحانه وتعالى فكل عام وأنتم بخير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا وإياكم من المقبلين وطبعا الطبيعي بعد رمضان أن كله بيبدأ يهنئ بالعيد وبعد التهنئة بالعيد ما بعد العيد احنا جت التهنئة بتاعتنا متأخرة شوية بحكم البرنامج وجت التهنئة برضو او البرنامج كيف نتكلم عن برنامج للحياة بعد رمضان متأخر شوية ولكن آه لابد آه ان ندرك ما فات فعشان كده احنا محتاجين وقفة النهاردة وهذه الوقفة آه انا بشبهها في ظاهرة موجودة في العالم اسمها ظاهرة التصحر ظاهرة التصحر دي ان الارض الزراعية تتحول الى صحراء فاحنا بنعاني من حاجة اسمها التصحر الايماني التصحر الايماني في ابسط معنيه ان احنا عندنا الايمان بتاعنا عبارة عن ارض جرداء لا زرع فيها ولا ماء وما بيتكلموا عن انواع الشجر الموجودة في الصحراء ففي اشجار كده بيسموها اشجار معمرة الاشجار دي بتبقى موجودة طول السنة بس في موسم المطر بتنبت وتزهر وتنور وتكبر اما يخلص المطر تبقى موجودة لكن ما بتنورش ولا بتزدهر ولا بتزهر ولا بتكبر وفي نباتات تانية بيسموها نباتات حولية نباتات الحولية دي بتطلع من السنة للسنة فالنباتات دي تيجي في موسم المطر تطلع اول ما المطر يخلص تموت فحالنا احنا كده في رمضان في ناس الايمان موجود طول السنة لكن في رمضان بيزهر وينور ويشتغل ويطلع وفي ناس نبت رباني كده تطلع في شهر رمضان وتموت فاحنا عايزين نسيب النباتات المعمرة ونسيب النباتات الحولية ونبقى نباتات في اشجار كده بيسموها اشجار دائمة الخضره فيبقى الإيمان بتاعنا عالي طول السنة عشان كده آه، انا عايز اتكلم النهاردة عن حاجة جميلة قوي آه، اسمها تعود العبادة او ادمان العبادة بمعنى انا عايز اوصل انا عايز اوصل لمرحلة ان انا النهاردة عندي آه، قرآن بقراه كمية اقرأها كل يوم فالنهاردة انا ما قريتش الكمية القرآن بتاعتي يقوم ما يجيليش نوم ليه لان انا ما قريتش القرآن بتاعي انا متعود اصحى قبل الفجر بساعة فقبل الفجر بساعة حد يصحيني آه، في- في في ساعة موجودة جوه الإنسان بيسموها الساعة البيولوجية الساعة البيولوجية اللي موجودة جوه الإنسان دي دي ساعة بتظبط إن هو ظبط نفسه في ساعة معينة للصحيان فهو الساعة دي مظبوطة عنده قبل الفجر بساعة قبل الفجر بساعة يقوم يقعد على السرير لوحده يحاول إنه ينام مفيش يطفي كل اللمض مفيش يحط المخدة على دماغه مفيش يعمل كل حاجة عشان ينام مفيش لأن الساعة البيولوجية قالت له لأ اصحى خلاص ده مش ميعاد نوم ده ميعاد صحيان كتير مننا بيعاني من مشكلة ان هو يوم الاجازة في نفس ميعاد الشغل يقوم يقعد على السرير يحاول ينام استحالة ينام لان كل يوم بيصحى كده فليه ما يبقاش عادتي ان انا كل يوم قبل الفجر بصحى كده قبل الفجر بساعة انا قاعد مربع على السرير مهما كان حجم التعب مهما كان حجم المجهود اللي انا بذلته طول اليوم مهما كان مهما كان فليه ما يبقاش ده طبيعي ليه ما يبقاش طبيعي ان انا انا قاعد فانا فجأة الاقي بقي بيشتغل لوحده سبحان الله سبحان الله لان اصبح بالنسبة لي ادمان الذكر ادمان الذكر في ناس من كتر الذكر صار الذكر لها سجية الذكر الذكر لها طبع طول ما هو قاعد هتلاقيه قاعد يسبح لا سبحان الله سبحان الله سبحان الله قاعد بيسبح ليه ما يبقاش ده حالي ليه ما يبقاش حالي آه، ان آه، انت ممكن كتير وانت ما تخش على واحد نايم تلاقيه عمال ياكل فهو الراجل ده من ادمانه للاكل وهو نايم بياكل واحد تاني طول ما هو نايم تلاقيه عمال يتكلم لان هو مدمن كلام واحد تاني تلاقيه عمال يتخانق وهو نايم لانه مدمن للخناقات فليه ما بقاش ان انا وانا نايم بقول سبحان الله والحمد لله او اقرا قران يعني ايه آه، احد واحد من اصدقائنا آه، تزوج امرأة فخلاص أصبح حماه وحماته بالنسبة له فدخل على حماه وهو نايم فوجده يقرأ قرآنا فتعجب واحد نايم بيقرأ قرآن هو شايفه قدامه نايم فراح دخل على حماته ايه ده هو نايم ولا صحي قالت له لا ده نايم بس انا سامعه بودني بيقرا قران وشايفه بعيني بيقرا قران قالت له لا ده نايم قال لها يعني هو بيقرا وهو نايم قالت له آه، هو كده على طول فليه ما يبقاش هو كده على طول انا ان انا وانا نايم اقرا قران ان وانا نايم آه، اكون بسبح ان آه، آه، بس كده ان وانا نايم بذاكر كان واحد من شيخنا يقول لك ان وانا نايم بيجي لي شيخ انا بحبه ونقعد نتناقش في ال وفي ال في الرؤى او في الحلم في مسائل انا اقول له كذا واقول لي كذا ف ليه ما يبقاش كده ليه ما يبقاش ادمان العباده كده ان ان ان الناس وصلت في ادمان المخدرات ان هو او ادمان السجاير او ادمان لدرجه فانا في المقابل هيبقى عندي ادمان للعباده ازاي اوصل لكده اولا آه، آه، آه، الكلام عنها جميل ان ما هيش مستحيله كتير من الناس بيتعجب يقول لك لا مستحيل لا ما هيش مستحيله مفيش حاجه اسمها مستحيل نحط القاعدة طالما اتعملت يبقى تتعمل يعني احنا ما نتكلم عن اي عبادة من العبادات سمعت عن عبادة انت بتقول استحالة ده ما ينفعش نقول لك لا طالما اتعملت وعملها انسان مكوناته من لحم وعظم زي حالتنا يبقى تتعمل يبقى انا اقدر ان انا ادمن القرآن فيصبح القرآن لي سجية الراجل كان بيقرا القرآن فتأثر بآية فأغمي عليه فأغمي عليه وهو مغمى عليه كان يقرأ القرآن الراجل ده المغمى عليه ده حكم الميت مغمى عليه يعني هو مش عايش هو مش معانا وهو يقرأ القرآن فعلموا ان قراءة القرآن له سجيه زي الراجل اللي نايم اللي بيقرأ القرآن قراءة القرآن ليه وصل للمرحلة دي لان هو حياته بقت مع القرآن يعني حياته بقت مع القرآن فعشان كده انا محتاج النهاردة ان انا ما تبقاش قضيتي او علاقتي بالمصحف مجرد ان انا باجي في شهر رمضان وامسك المصحف واقرا واقول انا ختمته مرة او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او ستة او سبعة او تمانية او تسعة او عشرة انا يهمني ان كل يوم انا ليه علاقة بالمصحف في حاجة اسمها الف الف العبادة انا بحب المصحف فانا كل يوم لازم ابص في المصحف حديث كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره ركز معايا الله يكرمك تاني من سره ان يحبه الله ورسوله حضرتك تحب يحبك ربنا اه حضرتك تحب مبسوط جدا وتبقى فرحان جدا ان الله جل جلاله يحبك ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبك اه مين يكره اي مسلم على الوجود مهما كان يسره يدخل السرور على قلبه ان الله جل جلاله يحبه ده اقصى امانينا واقصى احلامنا واقصى طموحاتنا ولعل الإنسان إذا علم ذلك مات فرحا وشوقا إلى الله جل جلاله إن ربنا يحبك فمن سره أن يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف فعشان كده احنا عايزينكم نرجع تاني نرجع تاني للمصحف ونرجع تاني للمصحف الورق سيبك من الموبايل لو سمحت لما تيجي تقرا من القرآن اقرا من المصحف الورق سيبك من الموبايل اصل حضرتك معاك الموبايل فحضرتك بتقرا فانت مندمج وشغال كويس وبتقرا ومركز جدا وفجاه جات لك مكالمه مثلا مراتك فانت بتبص في الموبايل مراتي مش مهم دلوقتي انا هكمل وتروح قافل عليها اتصل التاني اكيد هي عايزه حاجه مش مهمه قفلت عليها اتصل التالت ممكن تبقى حاجة مش مهمة بس انا هكلمك كمان شيء وتروح قافل عليها بدأت تذهب بجزء من تركيزك بدأ خشوعك وتركيزك وتدبرك وتفهمك في القراية اللي انت بتقراه بدأ يقل في المرة الرابعة لا الموضوع ده كده مش طبيعي هي مش عادتها انها تتصل اربع مرات المرة الخامسة معلش يا مصحف بعد اذنك ممكن اكلم مراتي طيب حصل كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا فتحت المكالمة وابنك عمل كذا كذا وبنتك عمل كذا كذا ومامتك اتصلت بكذا ومامتك راحت عمل كذا واتقفل المصحف عشان كده ان شاء الله احنا هنتكلم عن لذة القرآن احنا بنتكلم عن لذة العبادة اصلا بس احنا النهاردة بنتكلم عن ازاي ازاي نتعود العبادة فاحنا لما نيجي نتكلم عن في لذة القرآن هنقول لك ان حضرتك لما تيجي تقرا هتروح جايب الموبايل وتروح قافله او هتعمله صامت خالص من فايبريشن كمان وتركنه بعيد عنك جدا وتقعد في مكان المكان ده ما فيهوش اي شواغل مكان هادي خالص مكان الحيطه ساده في وشك وقاعد على الارض في مكان وحضرتك لابس لبس جميل من اجمل لبس بتحب تتقرب به الى الله قميص وقلونسوه وحاطط ريحه سرح لحيتك متوضي وقاعد تصلي ركعتين وبعدين تقعد تمسك مصحفك وتبدا تقرا لانك تناجي الله جل جلاله هنتكلم عن الكلام ده بالتفصيل فهنقول ان انا لو كل يوم جيت وبعدين برضه ما احناش عايزين نقول في قضية التعود بتاع العبادة ان انا لما افضى عيب قوي عيب قوي آه، انت عارف لو انا ب- بنيجي نتكلم مثلا عن بر الوالدين وانا كنت سمعت زمان آه، من زمان لسه قريب كنت بسمع اجابه آه، للشيخ الشنقيطي راجل بعت له سؤال فبيقول له ان امي آه، عايشه وامي بتطلب مني ان انا ازورها وانا مشغول جدا فانا ما بلاقيش وقت اروح لامي فالشيخ شوقي اتكلم حوالي ربع ساعه تقريبا آه، في كلام في منتهى القسوه في منتهى القوه جدا يعني ازاي تبقى امك عايشه وما تفضلهاش افضل وقت عندك ان من افضل العبادات التي تتقرب بها الى الله عز وجل ان تكون لك ام فتزورها النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ما كان له ابوان حيان فله بابان الى الجنه وان كان واحدا فواحد ازاي باب الجنه ده تضيعه عشان شغلك عشان دنيا عشان فلوس عشان منصب عشان شهره عشان علاقات عشان شركات عشان اموال عشان عشان عشان كل ده في النهايه هيروح فين ده دنيا وكان امك دي من الاخره فكذلك القران ده من الاخره فلما تيجي تفضي وقتك للقران اوعى تبخل اوعى تخلي ربنا قبل ما تنام فانت قاعد على السرير وماسك المصحف وعمال تتاوب وبعدين او تخليه في ذروه شغلك وماسك التليفون وترد على ده وتتكلم على ده او تخليه بقى ساعه الاكل وانت عمال تاكل وبتقرا في مصحف لا لا لازم تفضي نفسك تماما يا ريت يبقى مثلا تصلي الفجر وتقعد في المسجد تعتكف لحد الشروق وتقول اذكار وبعد الاذكار تمسك تجيب جزء الجزء بتاعك من المصحف او حضرتك من المغرب للعشاء او بعد العشاء صلي العشاء وقعدت في البيت في مكان هادي آه، المكان ده يراعى فيه ان مفيش احد يشغلك عن ربنا وكل يوم ليك ساعة تقعد مع المصحف تقرا بتركيز بخطاب موجه ليك لحد ما يبقى خلاص انا آه، انا قبل النوم انا مصدع انا متضايق في حاجه مش مظبوطه يا نهار ابيض ده انا ما قعدتش القعده بتاعت القران طب مش هنام الا لما اقعد ده القران يبقى كده كذلك بالنسبه لقيام الليل يبقى كده ان انا ما صليتش الركعتين اللي انا بصليهم بالليل او الاربعه او السته او الثمانيه او الحداشر ان انا يجي لي صداع ان انا ما ما قلتش مجموعه الاذكار اللي بقولها النهارده فانا احس ان انا مش مستريح يعني ايه يعني انا عايز اوصل في مرحله العباده ان القران ده يبقى طبع ان كل يوم القران يبقى طبع حتى انا كنت بتكلم مع الاخوه في قضيه التربيه تربيه الاولاد انا عايز ولادي يحفظوا الساعه كام دلوقتي الساعه 10 الساعه 10 ونص آه كده تلاقي والدي صلى العشاء وهو طلع قاعد على المكتب بيذاكر طيب لما ما بيذاكرش بيعمل ايه غالبا ممكن يبقى هينام عشان يصحى بدري عشان يصلي قيام بالليل طيب لو هو مش نايم يبقى بيعمل ايه غالبا هو بيصل رحمه فبيصول وا- بيزور واحده من قرايبنا او حد من قرايبنا طب نفترض هو مش دي بيعمل ايه لا هم دول الثلاثه دول اللي بيعملوا دايما بعد العشاء طب بين المغرب والعشاء ابوك فين ابويا غالبا بيصلي المغرب واذا كان صايم بيطلع يفطر ويستعد للعشاء اذا ما كانش صايم هو بيصلي المغرب ويقعد في المسجد لحد العشاء بيقرا قران فهو النهارده ايه النهارده الثلاث لا بابا مش صايم النهارده ابويا تلاقيه دلوقتي في المسجد بيقرا قران طيب الفجر فاضل عليه ساعه ابوك فين لا ابويا غالبا دلوقتي بالظبط كده تلاقيه لسه صاحي من 10 دقايق يا اما في الحمام يا هو بدا الصلاه طيب الظهر اذان الظهر بابا فين بابا غالبا بيتوضى دلوقتي داخل على المسجد طيب الساعه 10 الصبح في الشغل طب لو اجازه هو بابا تلاقيه قاعد دلوقتي بيصلي الضحى طيب العصر بابا بيجي من الشغل لو هو مش صايم بيتغدى وينام له نص ساعة ويقوم يقرأ شوية في القرآن ويقول الأذكار قبل المغرب فتبقى الحياة محفوظة كده ان الواد بعد كده ابني بيرسم حياته عليا فابني متعود ان ابويا بين المغرب والعشاء بيقرا قران هو بعد كده لما يكبر الطبيعي عنده انه هيعمل ايه هي دي التعود فاحنا عايزين نعود نرسم حياتنا كده النهارده ايه النهارده الجمعه آه الساعه 10 الصبح لا هو خلاص اغتسل ونزل على المسجد النهارده فجر الجمعه لا فجر الجمعه لا فجر الجمعه حتى لو هو هو عاده بيقعد في الشروق لكن لما ما بيقعدش الاسبوع عشان عنده شغل فجر الجمعه لازم يقعد فتبقى حياه مرسومه ان في اوقات ثابته معروفه ان الساعه 11 لا شيف صيف شتاء الساعه 11 ابويا نايم عشان يصحى قبل الفجر بساعه تبقى دي حياتنا يبقى ده تعود العباده فعشان كده انا عايز حياتي تبقى منظمه ان انا هبدا من النهارده اخطط حياتي طبعا احنا لازم نفرق ما بين الهمم في ناس الهمم بتاعتها بتتفاوت حضرتك ممكن تجيب 10 اجزاء انا اقدر اجيب جزء حضرتك ممكن تجيب جزء انا ممكن اجيب 10 فالهمم تتفاوت فانا هبدا اخطط حياتي من النهارده اروح جايب ورقه ومسطر ها انا عايز اعمل ايه همسك الصلاه انا عايز اصلي اهم حاجه في الصلاه انت كبرت الاحرام فاروح كاتب الصبح الظهر العصر المغرب العشاء تكبيره الاحرام واكتب السبت الاحد اثنين ثلاثة اربعة خميس جمعة ولمدة اسبوع ها جبت تكبيره الاحرام في كام صلاة اثنين القرآن او خلينا في الصلوات السنة من الرواتب هبدأ احاسب نفسي اللي هم السنة الرواتب كلكم حافظينهم مش كده اللي هم اثنين قبل صلاة الصبح أربعة قبل الظهر اثنين بعد الظهر اثنين بعد المغرب اثنين بعد العشاء اللي يصلي ال 12 ركعة ده له بيت في الجنة فلا حاسب نفسي عشان ما اسيبهمش طب نفترض ان اتزنقت والوقت ده بيا ما لحقتش صليهم قبل الظهر صليهم بعد الظهر طب نفترض ان انا ما لحقتش صليهم بعد الظهر النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي بعد العصر فسئل انت ما صليتهمش ليه بتصلي بعد العصر ليه ده في نهي قال فاتتني صلاه الظهر او فاتتني سنه الظهر ممكن صليهم بعد العصر سنة المغرب فاتتنا صلاة بعد العشاء الشيخ الألباني له رأي جميل قال ايه في قضاء النوافل يعني قال حتى لا تألف النفس الترك النفس يعني لو سبت النهاردة فاتتني السنة النهاردة وقلت خلاص مش مهم بقى انا فاتتني ركعتين بتوع سنة الفجر بتوع الصبح النهاردة دول فانا خلاص كده مش هجيب لي 12 ركعة خلاص انا من بكرة هبدأ بكرة حصل حاجة تانية ما بدأتش بكرة خلاص مش هجيبهم تاني ففاتوني ركعتين سنة الفجر اصليهم بعد الشروق فاتوني اصليهم قبل الظهر فاتوني اصليهم بعد الظهر فاتوني اجيبهم بعد المغرب فاتوني اجيب لك 12 ركعة بالليل يبقى هو ده اعتياد العبادة اكتب لك 12 ركعة سنة قيام الليل قيام الليل كلنا اتعودنا في رمضان معسكر لمدة شهر انا بصلي 11 ركعة فانا هصلي كل يوم 11 ركعة ما اقدرش هبدأ بركعتين بمئة آية بعد كده هيبقوا أربع ركعات بمئة وعشرين آية بعد كده ست ركعات بمئة وثمانين آية بعد كده ثمان ركعات بجزء هي ساعة ساعة بعد العشاء إذا ما كنتش أنا حافظ أجيب لي حامل وأجيب لي مصحف كبير وكل يوم أصلي ثمان ركعات كل ركعة بربع لمدة ساعة يعني من الأشياء العجيبة انك انت لما تقعد اه وتخطط للاخرة انك دايما بتحط نفسك في الجنة يعني ايه ما في واحد منا بيقعد ويتخيل انه في النار قولوا لي صح الا فئة معينة اللي هي ابغضت نفسها في جنب الله لو عارف حقيقة نفسه عارف انه مذنب عارف انه ما يستاهلش لكن كل لما بيخطط بيخطط الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة ألا إن سلعة الله غالية طيب ساعة قيام ليل دي ساعة ايه قيام ليل دي من 24 ساعة الساعة 60 دقيقة اليوم في 1440 دقيقة هل الستين من ال 1440 تساوي جنة عرضها السماوات والأرض هل تساوي جنة قال في وصفها النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يبقى الساعة دي مجرد بداية بنخطط ان انا هقف النهاردة ساعة خلال سنة هيبقوا ساعة وربع ساعة ونص ساعتين بعد عشر سنين انا ممكن اوصل لوصل لسيدنا عثمان رضي الله عنه ان عثمان رضي الله عنه كان يقرأ القرآن في ركعة كل ليلة فالامر ده انا مش بتكلم في سنة انا بتكلم في عمر رجل قال كان كبر الرجل لما يكبر يسموه شيخ كان شيخ كبير هرم خلاص كبر قوي قوي لدرجة انه ما يبقاش يقف فكان اذا اقيم يأتي بالبقرة يعني ايه يقول لهم يا جماعة ممكن لصاحب تقومني ممكن تقومني فيروحوا الاثنين موقفينه يروح يقف وقف حاط ايده على السند الله اكبر وقف ما يركعش قبل ما يخلص البقرة ليه لانه اتمرن خد تدريب كويس وهو صغير فخلاص اصبحت فانت لو النهاردة بدأت وانت شاب صغير كل يوم تقف ساعة بعد عشر سنين هتقف تقف الليل كله تقف زي سيدنا عثمان وسيدنا عثمان رضي الله عنه ما وقفش كده ما جاش مرة واحدة وراح واقف الليل كله اكيد اتمرن كتير اللعيب الكوره اللي بيقعد يجري 90 دقيقه ده بيقعد يتمرن كتير ما انا وانت ما نقدرش نجري 90 دقيقه طبعا فليه ما نتمرنش هو ده تعود العباده قال ايه قال ابو الدرداء لغلام كان له غلام اسمه افلح او اسمه فليح فكان له يقول له تعود العباده فانت تعود قيام الليل تعود العبادة فإنها لها عادة فأنت تتعود قيام الليل لأنك أنت تبدأ من النهاردة مشروع ساعة ساعة النهاردة وساعة بكرة وساعة بعده فاتتني ساعة النهاردة جيب ساعتين بكرة فاتتني ساعة بكرة ثلاث ساعات بعد بكرة فاتتني رضع هيقيم الليل كله ومش هروح الشغل تاني يوم ما هو الشغل ده دنيا وقيام الليل ده جنة طيب مين ال مين اللي هيشتري الدنيا ومين اللي هيشتري الآخرة مين اللي هيشتري الدنيا بالشغل ومين اللي هيشتري الاخره بخام الليل فليه ما تبقاش عاده ادمان ادمان قيام الليل ادمان الراجل من السلف كان ايه كان يقول ايه كان يقول عليه رحمه الله لما قيل له ما تشتهي وده السؤال برضو انا ممكن اوجهه ليا وليكم لو قالوا لي انت نفسك في ايه فانا لو سالت كل واحد فيكم نفسه في ايه ها نفسك في ايه ايوه كل واحد انت قول لي ها انت قولي لي إيه؟ اي حد يقول لي نفسه في ايه ايه رايك نفسك في عربيه بس تبقى موديل عالي شويه ويا ريت تبقى full option ويا ريت تبقى ويا ريت تبقى لا والله انا نفسي بيت بعيد في ال... اقعد براحتي كده الصحراء في الروقان بعيد عن الدوشه بعيد عن الناس لا والله انا نفسي بس حته الشغل دي على البحر كده اروح اقعد اسبوع انا وعيالي طول السنه انا نفسي في انا نفسي اتجوز انا زوجه تانية انا نفسي اتجوز زوجه ثالثه انا نفسي انا نفسي انا نفسي ليه طموحاتنا مش اخرويه لان احنا بنحب الدنيا ومتعلقين بالدنيا قوي لما راح سفيان الثوري فجلس عند ربيعه العدويه وكان معه اصحابه فتكلموا في الدنيا قالت قوموا عني قوموا من هنا امشوا ليه بس يا حاجة في ايه قالت ان الانسان لا يتكلم الا بما في قلبه فاحنا قلوبنا مليانه دنيا فانت تكلمنا النهارده انا عايز عربيه انا بكلمك النهارده انا عايز عربيه انا عايز اغير العربيه انا عايز اغير الشقه انا عايز اغير مش عارف ايه عايز اغير الموبايل عايز اجيب مش عارف جزمه مواصفاتها ايه اعزكم الله انا عايز ايه ونسينا الاخره الراجل إيه إيه إيه ها ما تشتهي يقول اشتهي ان اقوم حتى يشتكي صلبي من ادمان القيام الليل وتعود على قيام الليل بقى من طول الوقفه ما بيشتكيش ما بيتعبش فبيقول انا نفسي اقف نفسي اقف اقف لحد ما ظهري يوجعني الثاني قيل له ما تشتهي قال ليلة طويل ما بين طرفيها احييها عبادي يا جماعه الناس دول كانوا عايشين اه كانوا عايشين وكان عندهم زوجه واولاد اه والله كان عندهم ازواج واولاد وكان عندهم شغل وفلوس اه كان عندهم شغل وفلوس ومنهم ناس كانت اغنياء فالراجل بيسالوه ها نفسك في ايه قال ليلة طويل ما بين طرفيها انا عايز ليلة كده يبقى ما بين العشاء والفجر 20 ساعة واقف اصلي ال 20 ساعة ليه لانه اتمم قيام الليل فمن حبه لقيام الليل اصبح عبادة بالنسبة له بيحبها قوي فمن حبه للعبادة دي نفسه ليلة طويلة قوي يشبع يشبع فيها التاني لما جه آه، جنان مر عن قيام الليل بتاعه ف جت الحور العين آه، تصحيه مين اللي بيصحيه الحور العين قالت له تنام ونحن نتزين لك في الجنة عند الراجل ده كل اللي بيصلي كل اللي بيصلي فجاء في ليلة كسل نام فلما نام عن قيام الليل مين اللي بتصحيه الحر العين فراحت ماسكه من شويه شعره كده قالت له يا راجل احنا بنتزين في الجنه وانت تنام قوم فظلت تلك الشعرات واقفة حتى مات فمن تعوده للعبادة واصبح كل ليلة اللي بس في الحر ليل لكن انت لما تنام مين اللي يصحيك ها ف عشان كده هبدأ اخطط انا هصلي امتى اوعى تنسى حاجتين مهمين انا هصلي امتى وهصلي بقد ايه كتير مننا لما بيقرا عن كلام السلف فيلاقي فلان كان يقرا القران في ركعه كان كان كان كان فيبدا يخش يروح طالع لفوق وينزل من الناحيه الثانيه الوصول الى القمه سهل والمحافظه عليه هي الصعب فانت تبدا النهارده بكميات ثابته ممكن تبقى قليله زي ما قلنا جزء بالليل ده كويس ممتاز 100 ايه في الليله كويس تقدر انت تجيب جزئين تجيب ثلاثه الامور وهمم انا ما بقولكش دي مجرد مقترحات إيه، فالمقترحات فيها ان كل واحد بينتقل لنسبه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول خير العمل ادومه وان قل طبعا وان قل يبقى الاولى الاكثر يبقى الاولى كتير لكن ما فيش كتير يبقى انا بثبت عن قليل يبقى انا هبدا قيام الليل بركعتين ب 100 ايه او اربع ركعات ب 120 ايه او ست ركعات ب 180 ايه او ثمان ركعات بجزء كل ركعه بربع واثبت عليهم ساعه ساعه وربع كل يوم كل يوم هتفاجئ انك انت بعد كده خلاص الساعة دي ما بقتش تشبع فالساعة بقت ساعة وربع ساعة ونص ساعتين ثلاثة وانت مش تعبان ومش متضايق ومش عايز تنام بل بالعكس انت مش مش عايز تطلع من الصلاة هو ده اللي احنا عايزين نوصل له بس ايه تعود العبادة فانها لها عد اتعودت هيبقى من عادتك انك انت بتصلي بالليل هيبقى فلان يعني احنا عايزين زمان كان السلف معروفين هذا فلان القوام ده بتاع قيام الليل وهذا فلان الصوام عايزين نرجع تاني لمجتمعنا يعني ايه- النهارده المجتمع اه، فيه انهيار قيمي مفيش قيم لما تتعامل في الشارع مع وسط الناس مفيش قيم تحكم العلاقات اللي بين الناس مفيش دين مفيش دين يحكم العلاقات ان انا ايه هاجي اقول لك ان إيه قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا مفيش الكلام ده مفيش عرف كان زمان احيانا ما بيبقاش في دين ما بيبقاش في قانون ما بيبقاش في عرف الناس متعارفين ان هذا خطا لا دلوقتي اصبح الحريه الشخصيه هي المجال المفتوح الذي يحارب القيم والدين والاعراف فاحنا عشان نرجع تاني بالمجتمع لازم نرجع للدين و- وبداية الدين ان انا بيبقى التطبيق بالعبادة العبادة بتصلح فساد القلب لان زيادة العبادة بزيادة الايمان والايمان يصلح القلب وصلاح القلب يصلح الانسان النبي صلى الله عليه وسلم قال مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله اللي هي الايه القلب القلب ده يصلح بالايمان الايمان ده يجيب بالعمل الصالح والعبادة يبقى انا عايز ابدأ بكده فعايزين نرجع المجتمع كله يبقى بيعبد ربنا طيب انا بعبد ربنا انا بصلي الليل والصبح بعمل معاصي مفيش اشكال المعاصي في يوم الايمان هيطغى ويضيع المعاصي ربنا قال كده ان الصلاة ها، تنهى عن الفحشاء والمنكر النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له فلان يصلي من الليل ويسرق قال ستنهاه صلاته انا لسه ما كملتش كلام عن تعود العباده ف... ولكن وقت البرنامج ازف آه، فانتهى البرنامج فالنهارده بعد اذنك وبعد اذنك الكبير فيكو يبقى عمي آه، اللي في سني يبقى اخي الاصغر الصغير يبقى ابني آه، انا بكلم عمي واخي وابني وعمتي واختي وابنتي النهارده لازم نقعد ونكتب ورقه انا هقرا قد ايه قران كل يوم وهقرا امتى انا هصلي قيام ليل واصلي امتى السنن الرواتب انا هحافظ عليها ازاي اعمل ورقه وبعد اسبوع نشوف النتيجه انا جبت 85% رائع انا جبت 60% رائع انا جبت 50% رائع انا جبت 20 المهم البدايه ابدا ال 20% دي مع الحرص والثبات هتبقى 30 و40 و50 وال 85 دي هتبقى في 100 100% والكميه هتزيد والقلب هينصلح وهحس بطعم الصلاه وهحس بطعم العباده وهحس بطعم الذكر وهحس بحب ربنا ليا وهحس بحب ربنا بس كل دي حاجات محتاجه آه، الى مدى طويل الى مدى طويل طول ما انا عايش انا مش عارف انا هموت امتى عمر طويل او قصير بس عايز طول ما انا عايش اكون حريص عليها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر وثقل كبر في السن وضعف وجسمه تقل كان اكثر صلاته جالسه حرص جدا على قيام الليل رغم انه كبير في السن شايل هموم امه ومتجوز تسع نساء بس حريص جدا على قيام الليل فتعود العباده ادمان العبادة الف العبادة تدمن المصحف تدمن الذكر تدمن القرآن لنا تتمة في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر صلى اللهم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين قولوا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته